طفل يكرههم تجارتهم الزور طريق النور يكرههم والبخل من طبعهم والكره يكرههم ولقمة العيش منهم لو عسى بتمر ما فيهمش الاحساس وبيتهم من الاساس بيت مر ومن غذاهم سيرتهم في البلاد بتمر ومن لسانهم المر طوب الارض يكره يا ورد المفروض عسالك ويجعل اموت وهم عشقوك كتير ياما وياما رموك وبعد ما تبلت رجعوا بالمنام رموك يا ورد ما طفت حزانك ورجعوا رموك وهم عشقوك كتير ياما وياما رموك وبعد ما كبرت رجعوا بالمنام رموك الود بيتروح يدمر عندهم رحمة والخير اصبح قليل ومفيش قلوب رحمة واللي انت صاحبتهم ما في عندهم رحمة كلوك لحمة ولما بقيت عظم رموك عاشرت ناس اصلهم بطلوا بدوني انا عاشرت ناس اصلهم بطلوا بدوني كتبوا كلام زور وجم بالعافية مطلوني مدت ايديا لهم في العذر مدوني انا كنت غلطان في يوم ما عرفت سكتهم انا كنت غلطان يوم ما عرفت سكتهم في اول الامر بالبهتان خدعوني الورد كنت افرشه في طريق سكتي ما خدعتهمش وهم ليه خدعوني وهابوا فيا وما ادوش حد سكتني نسيوا الجمايل وساعة القتل خدعوني تستاهل اللي من الناس دول يجرالي تستاهل اللي من الناس دول يجرالي لاني عاشرتهم وعملتهم اصحاب ما كانش عاشر من الناس دول يجرالي توبة ما اشوفهم ولا اعملهم في يوم اصحاب سمحت يا راجل كبير السن يجرالي انا سألت يا راجل كبير السن يجرالي قال لي اللي خانوا الرفق ما بينفعوش اصحاب قلت لها يا عين هما حق شغل غيري خليت اهل الملامة غيرهم مش غيري واللي اشتريتهم باعوني وعرفوا ناس غيري كانوا سهل خيري وطلبت المش منوني في ناس كلامهم عسل وقلبهم خندق زرعوا تلامي الغرور طرح الشجر خندق بياخدوا شهدك ويدوك البديل خندق في ناس كلامهم عسل وقلبهم خندق زرعوا تلامي الغرور طرح الشجر خندق بياخدوا شهدك ويدوك البديل خندق الستين ومهمش الطريق بر أمطار زي الزمن لما يدور دور سيبك من النقل ما تاخدش معاها بر دي لقمة النقل بر وطعمها حر وبرضه فيه ناس يحبوا النفاق وبيعملوه ذنب العباد زفر من قلة الخير هينشفت مسائيهم دايما عطاشة وبحر النيل مسائيهم شاطرين قوي في الكلام والرغي مسائيهم وفي الحقيقة تلاقيهم كدابين زفر اللي انت تعبان اوصل للتصيل بتروح تنفذه زي المراهب للعيلة البتروح لكن ان زرعت الجمايل في الخفيف اللي انت تعبان اوصل للتصيل بتروح تنهض زي المراهم للهلم بتريح لكن إن زرعت الجمايل في الخسيس بتروح عشة سكتها كريم في الخير يملاها وعصر سكت بخيل ينهب عشة سكتها كريم بالخير يملاها ونصر سكن بخيل ينهد في براسه له نفس وحشة بحب الذات يملاها من قلة الدم شايل الهم في براسه الكيل عند الشراء بإيديه يملاها وإيديه يبيعها يجيب النص في براسه يا عقيل اسمع معايا كلمتين قالوا يا عقيل اسمع معايا كلمتين قالوا اوعى تماشي الراضي ولا تروح للغاضي اهل السفالة تجيبهم يا اخي دول هم ابلس اواهم وسلطان عليهم ضغط لك عقل ميز وراعي بالعيون ده لهم الخير رح ينفعك والشر لعبه ضرب اسمع كلام اللي جرب في الحياة ونسي غيرك عمله وصل قرن الأمان ورسي صاحب المثل قال كلام كله حكم ورسي لا الطيبة بتتنسي ولا فيه قاسية يا قلبي مليان حسن يا ابو قلبي مليان حسن زرعك دوام اصفر يا ابو قلبي مليان متعزم ليه وتزيف الامور بصنعة غش وتقرب ده طريق مغرور وسلطان المرور ماليه بتنكر الخير تروح للشر وتعرف طبع النميم هالصبح كارت وكل مليك اعمل حساب الزمن فاضي ليه من عمرك الله الله اعمل حساب الزمن فضله من عمرك وبلاش ما تعيب بحق الناس ما تبطل ضيعت في الهمس اغلى سنين من عمرك رجلك الوقت دايرة عليك ما تبطل عزك اهو راح ولا شاف النجاح عمرك بلد توب عن الحرش وعن الغش ما تبطل عمال تحمل كتير من السيئات وتشيل ولا عادش فيك عزم ولا تقدر تعين وتشيل وبتربط الهاب بكمال الطمع وتشيل الغل حمله التقيل خلك عليه الاصفر عملت تاجر ولا في حد ضاربني وكرمت جاري في حضاري وضاربني وماشي مع الناس علمني وضاربني انا كنت فاكر لان الناس بتقدر ويفهموا لي عمل طيب وماشي جد آه انا كنت بحسب لان الناس بتطبق ويفهموا لي عمل طيب وماشي جد متاع الزمان اتقلب ولا حد بيقدر حتى اللي جبته وربيته وماشي جد اديته مالي تاجر فيه ويقدر اديته مالي تاجر فيه ويقدر جه بعد ودني انقلب ضدي ومشيت جد جه بعد ودني انقلب ضدي ومشيت جد طبعت بعلامين في هذا الوقت يا خير الدنيا صبحت على الوقت يا خير والعكس بقى خير في دي الايام يا خيي انا صبي عمل تاجر وضارب صاحب صاحبني وكنت بصحبته مغشوش صاحب صاحبني وكنت بصحبته مغشوش وغرني منظره ايه مظهره مغشوش ده تاريخ مشاغل العيلة وله ضمير مغشوش صاحب صاحبني وكنت بصحبته مغشوش وغرني منظر ايه منظر الدنيا وبدليلها تعيش في ناس فقيرة في روسيا وبدليلها تعيش وناس غلابة وقاعدة في الخلاوي تعيش وناس بتكسب وفي بيوتها ما عارفة تعيش فيه ناس فقيرة وربنا وتقللها تعيش وناس غلابة وقاعدة في الخلا وتعيش وناس بتكسب وفي بيوتها ما عارفة تعيش هنا تجلى الله ده بالنسبة لي يا ناس بتكسب وفي بيوتها ما عارفة تعيش يا يا صاحب العقل بص بعيد ما تبصر تلقى غني المال لما يفتقر يحتاج لكن غني النفس بالاعذار ما تأثر ما جاش عليه يوم لو مال الزمن يحتاج وحبال وداد مع المخاليق ما تأثر راضي بدليل لغير ربه الكريم محتاج المال فتنة وفي الدنيا بيلعب دور وعابد المال بيخسر كل شيء لجله المال فتنة وفي الدنيا بيلعب دور وعابد المال بيخسر كل شيء لجله بيحب نفسه ولا يفتح لأهله دور بيحب نفسه ولا بيفتح لأهله دور واللي غوى القرش بيبيع الشرف لجله ولا يفتكرش لانه راح يجيله دور عشق المتاع القليل وساب الكتير لجله الدنيا في الخير عند الحر من باع واغلى حاجة في راحة البال من باع اترك هوى ناس للاطلاع من باع وخلي عندك قناعة بالكرامة تعيش مشيت وياه غلبه صاحب اللي مشيت وياه غلبني اديته خيري وهو عليه غلبني جيت اطلب الحق منه ليه غلبني صاحب اللي مشيت وياه غلبني اديته خيري وهو ليه غلبني جيت اطلب الحق منه ليه غلبني الصبر يا ناس طريقه فين وروني المر دقته وفين الحلو يوروني وان كنت غلطان غلطي ايه وروني يا ناس يعصوني قليل الاصل جلدني اللقمة من ايد بخيل عمرك ما تاخدهاش ونصيحة الرأي من جاهل ما تاخدهاش وكلمة الحق من ظالم ما تاخدهاش اللقمة اصلا الحدود هو بيحتل الحدود هو مش عاتبهم الدولة هو مش عاتبهم الدولة اللقمة من ايد بخيل ابدا ما تاخدهاش ونصيحة الرأي من جاهل ما تاخدهاش وكلمة الحق من ظالم ما تاخدهاش اعمل حساب الزمن ان الزمن ميال نفس ويا الهوى بينهم شيطان ميال وان كنت عاوز تناسب على الاصيل ميال وبنتي لندال عشان مالها ما تاخدهاش يلي كلامك عسل والقلب مليان شوق بتستلف ورد وترده لصاحبه شوق الشر بيريحك والخير يشدك شوق يلي كلامك عسل والقلب مليان شوق بتستلف ورد وترده لصاحبه شوق الشر بيريحك والخير يشدك شوق علامة الغاز من حقدك عليك ظهرك وقلة البخت من طبعك عليك ظهرك الورد لو صح يبقى العود فيه زهرة والصمت لو صح شجرة ما تفرح الا شوق زرعت قول المحبة ورد من غير شوق ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق زرعت روب المحبة ورد من غير شوق ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق نسيت كل اللي فات وببص للي جت لاني جربت في حياتي وعزمي جت والمظهر اللي خدعني لما شفته جد انا بحسبه ورد والاخر لقيته شوق بحر الكرم عندي ناس اهل الامور طافي وخاين العيش لو شفتوا عليه طب الشح ما يجودش لو عنده الذهب طافي اوعى تقول على الجبل ولا الحجر سيب حيف انحكم الوقت على عيش البخيل صوم حين انحكم الوقت على عيش البخيل صوم حين بيت الكرم بيت الكرم فيه علم ليهم وجوه سمحين وبيت المقلين نوره دائما طافي الطمع محروم ذوي الشبع عن الطمع والطمع الجاهل اللي ما يعرفش الالف والطاء اتمنى مغرور مشله في الغرور والطاع محروم او الشبع جاب الطمع والطاع ما عادش له بال تاني من الهموم يخلى بيعيش قلقان وليله من السجون يخلى من ادعى الكبر بيته من العمار يخلى والحب يعلى تلاقي ربنا وقاه عيش البخيل مر في طعمه مهش مبلوع هيسد نفسك ولو دقته مهش مبلوع ون- ونجاب لك الشر وادهلك مهش مبلوع عيش البخيل مر في طعمه مهش مبلوع هيسد نفسك ولو دقته مهش مبلوع ونغمسه شهد وادهلك مهش مبلوع مشغول بالمال وحياته ملانة هم ما جاش عليه يوم مرة على المروءة هم ما جاش عليه يوم مرة على المروءة هم عايش غفير بس على ماله وشايل هم وتقيل في الدم وكلامه مش مبلوع غيرة المنافق بدر فيه النفاق بالزور دايما يحب الضلال بدل الحلال بالزور وينشف البحر لو كان له غارب بالزور غيرة المنافق بدر فيه النفاق بالزور دايما يحب الضلال بدل الحلال بالزور وينشف البحر لو كان له غرض بالزور ابليس ونفسه على الاخطاء شادين وكمان حبال الاذى على الشر شادين كمان اللي بيعيب واهل العيب شادين ويقل دينه ويحلف ميت يمين بالزور يا ناس يا متكبرين بلاش افترى على الارض يا ما قبل منكم جبابرة انكفوا على الارض العيب اذاهم وخلاهم تراب على الارض يا ناس يا متكبرين بلاش افترى على الارض يا ما قبل منكم جبابرة وانكفوا على الارض العيب اذاهم وخلاهم تراب على الارض يا ناس بلاش عيب مالكمش عيون تخشب قلوبكم متحجرة ولا من الحلال تخشى ولما ملبختكم بقت النفوس تخشى تقاويكم وحشة وليه بتعيبوا على الأرض غاوي المظاهر بيعرف سكته للنصر راحوا للنصر وبيخدع الناس وبيعمل اساس للنصر غاوي المظاهر بيهرب سكته للنصر لو كف سايب ودايما يفتحوا للنصر وبيخدع الناس وبيعمل اساس للنصر ان كان عليه دين دايما يدفعوا بالغصب ملوش كرامة وعيشته كلها بالغصب ما يجيش باللين ويجي دائما بالغصب ومن خد على النصب حوجوا ربنا للنصب ضحى وفاء جبل وغيطان الوداد ضارب وبحر النفاق زاد وارض الطيبات ضارب بحر الوفاء جف وغيطان الوداد ضارب وبحر النفاق زاد وارض الطيبات طارت بحر الوفاء جف واقفان الوداد طارت وبحر النفاق زاد وارض الطيبات طارت وزرعة الخير من كتر العطش طارت شجر الطمع طرحه شجر الطمع صح طرحه ويلقى ناس بتدوب والخلق سابوا الحلاوة ومن المرار بتدوب شجر الطمع صح طرحه ويلقى ناس بتدوب والخلق سابوا الحلاوة ومن المرار بتدوب الوحشة بقى لها تمن والناس لها بتدوب والحلوة في السوق لقلة بختها ضار يا جاري على الشر غير الشر ما جابك ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك يا جاري على الشر غير الشر ما جابك ابليس اهو وقعت وندمت ما جابك وسفينة الهيب في بحر الجهل ما جابك عودت دايما لسانك على الغلط وسبب تاكل وتشرب ولا لكش عبد وسبب وفي اقرب الناس تعيب والعيب ملوش سبب وجايب لابوك التعب ويا ريته ما جابك ستات اصول النسب ستات اصول النسب حلو الحسب منهم لو اخلصوا تلقى راحة قلبنا منهم امي وامك وام المصطفى منهم ستات ستات اصول النسب حلو الحسب منهم لو اخلصوا تلقى راحة قلبنا منهم امي وامك وام المصطفى منهم بياخدوا منا الحنان والحب جدونا وكمان صفاء قلبهم بالعطف ادونا بنضحي من اجلهم علشان ادونا وبيسعدونا وبنجيب العيال منهم تكون ودك وتبني في الهنا عيشك شركة العمر اللي مدبر عيشك بتصون ودك وتبني في الهنا عيشك خدناك في الدار وبتخبز رغيف عيشك شريكة العمر اللي مدبر عيشك بتكون ودك وتبني في الهنا عيشك خدماك في الدار وبتخبز رغيف عيشك كريمة الأصل غيرك لم أحد شافها اخترتها لما نظرك في الحلال شافها إن غبت عنها ولا يوم الهوى شافها بتصون شربها ومش ممكن تخون